مفتاح سعادتنا للمرضى في الرحمة أمل يهديه طبيب عيادتنا بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين آه، يشرفني أكون معاكم النهاردة في حلقة جديدة من برنامجكم عيادة الرحمة والنهاردة هي هنتكلم على اللي احنا بدأناه الحلقة اللي فاتت هو العلاج الآمن لمرضى السكر أو لمرض السكر وقلنا قبل كده يعني إيه علاج آمن العلاج الامن المقصود بيه ان انا ادي العلاج بتاعي للمريض يوصلني للي انا عايزه بالنسبه ليه ضبط السكر عند المريض وفي نفس الوقت باقل نسبه مضاعفات والحقيقه المفروض لما اجي بتكلم عن اقل نسبه مضاعفات ديت أك- اكتر حاجه بتزعجنا وبتزعج المريض برضه واعتقد كل الساده المشاهدين معايا في الجزئيه دي هي انخفاض نسبه السكر او هبوط السكر ان عيان ياخ- عيان ياخد علاج ويجي له هبوط في السكر الاحساس بهبوط السكر هي بيبقى قاسي جدا على المريض وبالتالي بيبقى خايف ومرعوب احسن يتكرر معاه تاني عشان كده حتى دلوقتي اي دواء بيتعمل لمرضى السكر بنلاقي بنحط قصاد بعض في كفتي ميزان آه، ناحيه فيها التاثير بتاعه على نسبه السكر في الدم وفي الكفه الثانيه التاثير بتاعه بالنسبه قد ايه هيعمل لي هبوط سكري او هبوط في نسبه السكر في الدم وهذا الهبوط ممكن يؤدي الى ايه ده اللي يهمني جدا في ال- العلاج او الدواء اللي انا هديه لمريض السكر وبرضه عشان نيجي نقول يعني ايه هبوط سكر مش كل واحد خد علاج جاله شوية هبوط يقول لي بس العلاج ده وحش لا ال hypoglycemia او انخفاض نسبة السكر في الدم دي لها مراحل في انخفاض بسيط مش هو ده المقصود المقصود بكلمة ان دواء يعمل لي هبوط سكري او هبوط في نسبة السكر في الدم اللي هو ال- الهبوط الشديد اللي ممكن العيان يخش منه في غيبوبة سكر غيبوبة سكر منخفض ده المقصود بكلمة ان انا الدواء بتاعي لازم يكون حذرين جدا من نقطة هبوط السكر عند المريض هل في ارقام معينة بالنسبة لهبوط السكر عند المريض ان احنا نبقى عارفينها والله هو في اكتر من جهة علمية بره اتكلموا بس احنا هنتكلم بشكل متوسط ونقول ان هو السكر لو قل عن 70 ده معناه ان في انخفاض في نسبة السكر في الدم لكن هل ممكن واحد يبقى سكره 80 90 وحاسس بهبوط اه حد ممكن يبقى سكره 60 ومش حاسس بهبوط برضه هو اجابه اه يعني عندي مشكلة ان قصة انخفاض السكر دي عملية نسبية بتختلف من كل مريض واخر وبتختلف على السكر بقاله قد ايه عندك السكر كمرض سكر انت بقالك كام سنة عندك سكر وقلنا قبل كده في حلقات كتير كل السكر ما قدم الاعراض بتاعته بتبدأ تختفي تدريجيا يعني واحد بقى جاي النهارده سكره 250 بيبقى عنده اعراض ارتفاع السكر آه، التبول الزياده الريو ناشف عايز يشرب ميه كتير صداع همدان كل الحاجات دي موجوده وتملي المريض بيروح رابط السكر بان هو بيشرب ميه كتير وبيتبول كتير مع الوقت لما السكر يقدم عندك وبقاله فترة كبيرة عندك بنلاقي الجزئية دي ممكن تفقد عند بعض المرضى ان هو ريقه ما بينشفش وما بيخش الحمام كتير ودي هنا المشكلة ان بعض المرضى بتعتمد اعتماد كلي فقط على الاعراض بتاعة المرض وبالتالي يبقى سكره يعلى بيعلى وصل 300 و400 بس هو مش حاسس بالاعراض فبيقول انا كويس ومظبوط لا الاعتماد اللي احنا نقدر نعتمد عليه هو تحليل نسبة السكر في الدم وبنعيد ونكرر كل مرة لما اجي بقول تحليل السكر في الدم انا عايز تحليل سكر صايم تحليل سكر فاطر والسكر التراكمي او الهيموجلوبين السكري طب عيان تاني بلاقي سكره عند 60 ومش حاسس بهبوط سكر دي اخطر طبعا لان ممكن يحصل deterioration او آه، يسوء حالته بشكل سريع وهو مش واخد باله ويخش مني بسرعة في غيبوبة سكر من غير ما يديني اي اشارات ان هو عنده هبوط سكر يعني المفروض العيان يكون مثلا حاسس بهبوط سكر يحس بالاول بيه شوية عرق سحبة روح آه، زي خفقان كده آه، بحس بجوع بحس ان هو مصدع بحس ان هو هبطان دي مؤشرات ان هو سكره بيبدا ينزل طب لو المؤشرات دي كلها مش موجوده وسكره 60 ومش حاسس بالحاجات دي كلها لان من ضمن مضاعفات السكر وهو تاثيره على الاعصاب فلما يكون عندي فيه سكر بقاله فتره وعامل تاثير على الاعصاب فسعادتك وسعادتك مش هتحسوا بهذه المضاعفات وبالتالي هيبقى اعتمادنا الكلي على التحليل طب معنى كده ان كل عيان هيحلل كل ثلاث اربع مرات لا هنا بقى الجيل اللي احنا بنقوله ان احنا عايزين ندي المريض بتاعنا علاج يكون نسبة هبوط السكر العنيف معاه قليل اه السكر ينزل شوية يبقى 100 110 90 مفيش مشكلة عندي لكن ما يوقعش السكر تحت خالص ل 50 و40 ويدخل العيان في مشكلة احنا اتكلمنا المرة اللي فاتت على جزء كبير من الحبوب النهاردة هنتكلم او هركز اكتر شوية على الانسولين واحنا برضو عايزين نحضر انفسنا ان شاء الله كل سنة وانتم طيبين شهر رمضان على الابواب آه فاحنا عايزين نركز شوية من النهاردة وهنعمل حلقات يعني باستفاضة على الصيام في رمضان بعد كده هنكمل بعد الصلاة ناخد اتصال السلام عليكم ايوه عليكم السلام يا دكتور اهلا بيك اتفضلي يا امل
آه لو سمحت يا دكتور انا بنتي كانت آه، اتعرضت من حوالي سنة كده ان السكر فعلا عالي عليها كان عندها كام سنة
عندها دلوقتي آه، حوالي آه، تسع سنين تمام تمام فالسنة بحالها آه، السكر الحمد لله كان مظبوط بس بيعلى عليها في ايام البرد بس
هي ماشية على كده فهي ما بتاخد ما بتاخدش انسولين وما بتاخدش اي حاجة اه و... والحمد لله يعني التحليلات بتاعتها كويسة كل ما اعملها لها تطلع كويسة تطلع كام يعني اتنين نعم تطلع كام تطلع آه، في الفطار تبقى 92 بعد الاكل بساعتين تبقى 97 آم، الهيموجلوبين اللي هو الاخير اللي عملته لها كان 6 و4 من عشرة تمام آه، فبقالنا سنة دلوقتي الحمد لله ما, تعر... ما خدتش ابر انسولين مع ان الدكتور كان كاتبها لها تمام بس قال لي آه، لا طالما طالما السكر بينزل وبيبقى طبيعي بعد ساعتين آه، لو خدت الانسولين ممكن يغمى عليها في الارض ممكن تقع فبلاش يعني الانسولين بس خلينا بنظبط اكلها تمام وهي الحمد لله دكتور دلوقتي يعني زادت في الوزن في آه.
النمو طبعا بتاعها بيزيد حتى يعني هي دلوقتي عندها تسع سنين وزنها حوالي 35 تمام فمش عارفه بقى يا دكتور هو الدكتور بيقول لي مش عارفه سوء امتصاص او آم، مش فاهمه يعني يعني ده يبقى سكر ولا احنا دلوقتي بقى لنا تقريبا سنه وثلاث شهور بدأ معاها آه، كان سكرها كام يا مدام امل نعم لما بدأ معاها السكر او ما عرفتيه من سنة وثلاث شهور كان السكر كام كان 200 200 صايم لا، ده ولا على صايم ولا طول.
فاطر
لا كان فاطر والصايم
آه، الصايم على طول عملته لها تاني يوم كان 160 بعد الاكل بساعتين 165 طيب وده اللي خلى الدكتور ان هو كتب لها على جرعه الانسولين okay وقال لي بعد قال لي حلل لها الصبح قبل ما تديها الانسولين ففعلا حللته لها طلع آه، 97 95 قال لي بعد الاكل بساعتين لقيناه آه، 120 آه، 118 فوقف قال لي لا لا لا ما تديهاش انسولين تمام فبقالنا على الوضع دوت سنه بحلل لها على وز- طول وزنها ساعة ما جالها السكر كان زيادة شوية كان زياده شويه تمام حاضر يعني حوالي من آه، يعني بص حضرتك كان وزنها تقريبا 36 امم 36 فنزلت على طول في الوزن بقت 28 تمام
وحاليا دلوقتي يعني اخر وزن الدكتور وزنه لها لقيناه 35 وقط عليها يعني زايده
امم
فمش عارفه بقى هي بس ما بيعلاش عليها غير لما يكون عندها برد تمام حاضر شكرا مدام امل على اتصالك محمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اتفضل يا فندم ازيك يا دكتور اهلا بحضرتك آه، انا عندي سكر من من 13 سنه كده عندك كام سنة يا كان- محمد؟
السن السن 48 تمام آه، السكر كان عندي من 35 سنه ايوه و- وكنت باخد آه، ديبوكرول ودلوقتي باخد آه، انسولين آه، Mixtard تمام باخد 30 30 واحده الصبح ايوه و20 بعد ال- بعد الغداء آه، قبل الغداء لا بالراحه بس واحده واحده بتاخد 30 واحده قبل الفطار اه قبل الفطار وبتاخد 20 قبل الغداء قبل الغداء مش قبل العشاء ما هو ما فيش 10 مفيش عشاء وجبتين اثنين تمام امم آه، السكر عندي على طول آه، 260 آه، صايم 360 او بتروح ما بين 360 370 آه، فاطر
كان كان عندي آه، عم عامل لي في ال- في المفاصل التهاب تمام فدكتور فكان عندي دكتور ص- آه، دكتور علاج طبيعي فبيقول لي يعني نخف ال- ال- ال- الانسولين ونخف دواء الضغط و- ونمشي بال- بال- بالعلاج الطبيعي شويه على اساس ان ال- ال- ال- ال- ال- ال- ال- الانسولين وال- والعلاج بي- بي- بيعمل رواسب في الجسم وبيتعب وكده فخليك معلش معايا معلش يا استاذ محمد معلش بيعمل ايه الانسولين؟
بيقول ان هو بي- بيخلي الج- يعني ال- ال- بيعمل رواسب في الجسم وبيت- وبيتعب فيما بعد وبيتعب الكلى وبيتعب ال- ال- الكبد وحاجات زي كده تمام ف- فقال لي خليك معايا في ال- في ال- في العلاج الطبيعي امم فخفيت نسبه الانسولين خليتها آه، الفطار الصبح 10 وال- و- و- و- و- والغدا 15 تمام فعيل عندي السكر خالص طبعا وال- والضغط عيله خالص شيء طبيعي هو كان بي- بيقول لي ان انا هوصلك ان انا ما اديلكش علاج نهائي ان انت تمشي من غير علاج تمشي بال بال بال, بال... بالتمرينات بس امم وبعدين دلوقتي طبعا آه، اختفى عليا السكر وعامل لي اللي هي ال- التهابات في المفاصل التهابات جامده و يعني مش عارف انهي المفاصل يا استاذ محمد؟
المفاصل اللي من فوق من المفاصل اللي من فوق ال- المفاصل يعني ركبتك اللي تعباك ركبك تعباك ولا مفاصل ركبي.
الايد الصوابع؟
المفا- المفاصل والركبي يعني مفاصل الايد مفاصل.
معاك برضو فيها آه.
تعب؟
اه الناحيتين قد بعض؟ يعني التعب الناحيتين الناحيتين قد بعض قد وال- بعض؟ بت- وال- وال- بتقوم من النوم وال- الصبح بتقوم من النوم الصبح بتلاقي ايدك مخشبه كده الصبح؟
لا وانا في في تنميل بسيط في في رجلي لا التلميذ ده لا، عالي لا.
عشان السكر مم.
حاضر يا استاذ محمد ليك اي ماشي.
سؤال تاني؟
آه، لا شكرا يا فندم اشكر حضرتك مش مش اتفضل يا فندم.
شكرا جزيلا ام حسين السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضلي يا من حاج فضلك يا دكتور اتفضلي أنا عندي السكر كده من 15 سنة تمام آه فأنا ماشية على علاج حبوب يعني انت عندك كام سنه يا ام حسين أنا معدية الستين ربنا يديك الصحه تمام ماشي يا فأنا حبوب.
دلوقتي كل اللي بشكي منه يا دكتور أي ألو سامعك اتفضلي كل اللي أنا بشكي منه آه، دلوقتي الأيام دي كده من من سنة اللي أنا عندي إمساك فظيع مزمن قوي قوي قوي يعني يعني نسيت المواضيع دي تمام فاما باخد الملين آه، اعمل مره كده اسهال وبعد كده مفيش حاجه خالص فما رحت للدكتور راح قايل لي ده من السكر فانا عايزه استفسر من حضرتك ممكن يكون ده من السكر يا دكتور وبعدين انا رحت جهاز هضمي آه، فكتب لي على تحاليل وعملت التحاليل وطلعت الحمد لله مفيش حاجه سكرك كام يا ام حسين يعني لدرجه اللي انا كنت حتى شاكه يعني عامل تحاليل من اللي هي جامده اللي تخض دي كويس وطلعت الحمد لله طب سكرك بيبقى كام نعم سكرك كام انا سكري مره انا كنت آه، رايحه اعمل تحليل يا دكتور في المعمل وعملت آه، صايم ونزلت افطر عشان ارجع آه، ارجع اعمل الفطر بعد ساعتين تمام فالمعمل اتصل بيا قبل ما اجي حتى البيت فقال لي آه، روحي لاقرب مستشفى عندك لان انت سكرك صايم 460 وامال بقى لما هتفطري وتيجي هيوصل ل 700 هيعدي ال 700 امم ففعلا رحت رايحه مستشفى قريبه عليا ويوميها راحوا م- عاطين لي انسولين ونظموا لي السكر ل- ولغايه ما وصل عندي 500 بعد كده بقى ينزل يعني استمريت على العلاج ب- بن- بنظام و- والاكل بنظام بيوصل عندي دلوقتي بتاع 250 آه 170 فاطر آه صايم و200 وحاجه فاطر حاجات كده طب يعني بت- بتاخدي هو علاج إيه بالنسبة دلوقتي يا لي انا أستاذ؟
كده انت بتيجي يعني بتاخدي ماشي حبوب الحال.
هو ايه اللي بتاخديها نعم بتاخدي حبوب ايه باخد ديموكروم كام حبايه باخد اتنين 60 اه حبايتين الصبح لا واحدة بالليل واحدة الصبح قبل الفطار وواحدة بالليل بتاخدي حاجه تانية معاه لا والله بس انا بتاعت بالليل دي انا انا برضو لو ما اكلتش حاجة ما برضوش اخدها يعني انا ب- باخد واحدة لان انا ممكن ما اكلش تاني تمام
فانا انا اللي مضايقني وتعبني الامساك يا دكتور جامد جدا ومش قادرة خالص خلاص تعبت حاضر حاسه ان بطني بقت عاليه طيب التحاليل ازاي طلعت يعني كو- يعني الحمد لله الحمد لله يعني كويس
هو المشكله في عايزة- السكر يا حاجه المشكله نعم؟
في السكر يا امي انت مش مظبوطه نعم سكرك هو السبب انا هشرح لك كل السكر حاجه هو حاضر.
السبب في اي حاجه تانية سؤال عندك تساليه لا انا عندي ضغط و... نعم في عندك اي سؤال اخر لا هو ضغطي برضه باخد علاج للضغط باخد علاج للكوليسترول باخد آه، حاجات كده يعني كتير كتير بس هو كل دكتور يعني بيقول لي ان هو اللي متسبب في كده هو السكر آه.
بس انا عايزه استفسر من حضرتك يا دكتور عينيا الاثنين حاضر شكرا يا محسن اشكرك طيب الحقيقه يعني ايه الاسئله النهارده دسمه مدام امل كان بتتكلم على بنتها تسع سنين جالها سكر واختفى السكر دلوقتي كل الساده المشاهدين اللي عندهم اولاد عندهم سكر منتظرين اقول لهم ان السكر هيروح الحقيقه بس احنا عارفين ان السكر عندنا حاجه غريبه جدا مفيش فيه قاعدة ثابتة 100% زي الطب كله مفيش حاجة اسمها قاعدة ثابتة 100% لا ساعات بيشذ عن هذه القواعد بعض الحاجات وبنلاقي لها تفسير وساعات بتكون حاجات واضحة بس نسبة حدوثها قليلة فما بيعلقش عليها كتير بمعنى ايه احتمال كبير قوي بنتك يا مدام امل تكون عندها سكر من النوع الثاني تقول النوع الثاني ايه ده النوع الثاني اللي زي- اللي بيجي في الكبار اه هو النوع الثاني اللي بيجي في الكبار احنا قبل كده قلنا النوع الاول اللي هو بيجي في السن الصغير غالبا النوع الثاني اللي بيجي في السن الكبير غالبا لكن لا مانع ان نلاقي السكر النوع الاول يجي للناس الكبار ولا مانع ان نلاقي السكر من النوع الثاني يجي للاطفال وفي حالات كتير جدا ريبورتد وموجوده ومتسجله ان في اطفال بيجي لهم سكر من النوع الثاني بالاخص وحط تحتها 20 30 خط لما يكون الوزن بتاعهم زياده شويه يبقى هي بنتك احتمال كبير قوي وده احتمال كبير وده احتمال اكتر يعني قائم انه يكون عندها سكر من النوع الثاني عشان سنها صغير وبالتالي لما اخذت انسولين بجرعات صغيره وفتره صغيره السكر نزل بدات هي الامور تتظبط معاها ماشي بقت احسن ولما جسمها نزل بدا السكر يتحسن معاها اه لما تتضايق شويه او يكون عندها امتحانات او يكون عندها برد او يكون عندها اي التهابات ممكن السكر يعلى معاها فدي برضو محتاجه ان احنا نعمل تحليل نشوف الانسولين عندها عندها قد ايه والسير طيب قد ايه عندها في نشوف الس- ال- يعني منحنى الانسولين او اللي عندها قد ايه مش منحنى اللي احنا منحنى اللي احنا نرسمه نسبه الانسولين اللي بتخرج من البنكرياس ومعاها ال C-peptide او بمعنى ادق كفا- كفاءه البنكرياس بتاعتي قد ايه عشان نقدر نحكم على الحاله دي ايه بالظبط لكن هي بالمنظر كده الاكلينيكي احتمال كبير قوي تكون النوع الثاني وان في بعض الاحيان بيجي النوع الاول وبيجي معاه حاجه اسمها شهر العسل عيان ياخد انسولين سكر ينزل مش جايب السكر عمال نقلل الجرعه مفيش جايب برضه بنقلل الجرعه برضه في هبوط بنقلل الجرعه بنوقف الانسولين تماما والعيان يمشي فتره من غير انسولين ويرجع بعد فتره يجي لنا سكر ثاني يظهر واديله انسولين بس انت بتقولي ان هو بيطلع وينزل ساعات بيبقى كويس في اي التهاب بيطلع وينزل لا ده اكتر هتكون النوع الثاني في ال- الاطفال فالحاله دي ما تقلقش بس انت عايزه تتابعي معاها باستمرار وفي بعض الاحيان بنديهم ادويه حبوب حاجات معينه ومش هقولها برضه عشان ما حدش ياخدها بشكل آه، عشوائي لكن سهله وبسيطه قوي بالنسبه لنا ان شاء الله ما تقلقيش على بنتك مدام اسراء السلام عليكم عليكم السلام لو لو سمحت يا دكتور آه، انا اسمي اسراء وعندي 27 سنه ايوه حملت مرتين فاول مره ظهر ح- آه، سكر في الحمل آه، نظمته بالانسولين كنت باخد خمس وحدات تمام.
في حمل التاني برضو ظهر بيظهر لي في الشهر الثامن ساعتها ظبطته بالاكل يعني ما ما خدتش فيه انسولين تمام آه، وانا دلوقتي يعني بحلل مثلا كل فتره مره عشوائي مره صايم وفاطر آه، بيظهر طبيعي الحمد لله ما ب...
كام؟
ما بيطلعش فيه سكر كام يعني كام ل- لا يعني مثلا ساعات اخر مره كان عشوائي كان حاجه و80 ماشي
انا دلوقتي خايفه م- يعني خايفه اعمل السكر الهيموجلوبين التراكمي دوت او السكر التراكمي دوت علشان كوبايه ال- المحلول اللي باخده دوت محلول ايه اللي هو يعني انا عملته ساعه الحمل كان قال لي تاخدي جلوكوز كوبايه جلوكوز كده خدتها على الريق لا لا لا لا بتتكلم عن حاجه تانية خالص اللي انت بتتكلم عليه دوت منحنى السكر اه ده قصه تانية خالص اللي انت بتتكلم عليه ان احنا بندي العيان جلوكوز يشربه آه.
ده بنعمل حاجه اسمها منحنى سكر لما يكون عندي سكر مش عارفين فيه ولا ما فيش بقى منحنى سكر ده لكن ساعتها انا عملته في الحمل دي قصه تانية لكن آه.
الهيموجلوبين السكري اه حضرتك بتعمليه عادي خالص مش محتاج سكر ده دي ولا حاجه تمام ده عادي وده بقى هيبين وهيبقى من يعني حاجة من الآخر كده أحسن من اللي هو الصايم والفاطر وكده هقول لك حاضر طب ماشي شكرا يا دكتور شكرا سالم مدام نجوى السلام عليكم ايوه ايوه دكتور ازي حضرتك اهلا بحضرتك يا فندم اتفضلي آه جوزي عنده جلطه من بقاله سنتين الشهر ده بالظبط جلطه مخ ايوه وسكره صايم 120 وفاطر 170 كويس.
بس أم- عنده التهاب في المفاصل كلها وعمل علاج طبيعي لمده سنه وبطله دلوقتي ايديه ايديه وجعاه اللي هي كان فيها الجلطه كان جايله في الشمال وما بينزل السلم ما بينزلش برجلين الاثنين بينزل برجل واحده وعنده خشونه في المفاصل والتهاب في ايديه وفي رجليه مهم. ماشي اسالك يا مدام نجوى آه، ياخد ايه لالتهاب المفاصل لا التهاب المفاصل ده مش ب- وبالنسبه للثقه دكتور هو على طول عظام اللي مظبوط من ساعه ما هيفتيلك فيها جات له مش احنا.
الجلطه
شكرا اتصالك ام شروق سلام عليكم عليكم السلام ازي حضرتك يا دكتور اهلا بحضرتك آه، اتفضلي بعد اذن حضرتك ليا سؤالين اتفضلي آه، انا والدتي عندها 58 سنه وهي عندها سكر بقالها 13 سنه ايوه آه، قعدت حوالي 10 سنين بتاخد دايميكرون تمام ومن 3 سنين آه، مشت على الانسولين آه، بتاخد آه، 40 واحده الصبح و20 بالليل نو آه، فكنا دكتور كنت عايزه اعرف حضرتك هل ممكن نرجع تاني لل Diamicron لان هي تعبانه قوي من شكشكه الابر ديت و... والسؤال التاني بعد اذن حضرتك آه، انا عايزه اعرف انا عندي سكر ولا لا انا يعني انا حللت كتير سكر صايم وفاطر بيطلع النتيجه اللي هي الصب... الفاطر الصايم من 90 والفاطر 120 وانا بحس دايما بخفقان لو انا عملت مجهود زياده وبحس بهبوط وكل مره بيطلع التحليل كده عادي وال- وال- واللي في المعمل يعني يقول لي ان مفيش سكر فانا اتاكد ازاي انا عندي سكر ولا لا طب هو سكرك كده كويس انت مش مش يعني عاجبك كده إيه؟
يبقى مفيش حاجه حاضر يا حاضر حاضر يا مشروع شكرا يا دكتور اشكر حضرتك طب آه الاخ محمد اولا يعني انا بحزن جدا ليه احنا في مصر عمرنا ما هنمشي على اسس علميه يا ريت المهندس يشتغل مهندس والدكتور يبقى دكتور والظابط ظابط لا مش عايزين كل واحد يشتغل كل حاجه نظام الفراعنه دي نبطلها شويه ان انا فرعون انا بعرف كل حاجه انا بتاع كله انا الفتك اللي بعمل كل شيء ما ينفعش انا راجل دلوقتي شغال سكر لما يجي لي واحد يقول لي يا دكتور انا حامل والجنين اسف حتى لو اعرف اسف دكتور متخصص هيفيدك فرجاء كل الساده الزملاء الافاضل المحترمين بالنسبه للسكر متخصص في السكر اعمل فيه كما تشاء السكر مالكش دعوه بيه لو انت مش متخصص فيه مالكش دعوه بيه الدكتور الزميل اللي قال لمحمد هبطل الانسولين خالص هبطله لك وخف الجرعه عشان بيعمل ترسيب هو ايه اللي بيعمل ترسيب مفيش حاجه عندي اسمها السكر بيعمل ترسيب المفاصل فيه التهاب في المفاصل نشوف سبب التهاب المفاصل ده جايز يكون روماتويد احتمال يكون التهاب في المفاصل خشونه مليون سبب ممكن الدكتور يشوف سبب ايه اللي عامل كده في المفاصل مش عايزين على طول نحط الشماعات السكر الانسولين السكر العلاج لكن تبطل العيان بالشمس ضغط وتقول له خف الانسولين وهو وتخف وانت محمد برضو 10 و15 متوقع ايه انا بطلك الانسولين خالص ومشيك بالرياضه يا جماعه والله الحاجات دي ما فيهاش فهلوه انت بقالك 13 سنه عندك سكر يعني خلايا البنكرياس اللي عندك ضعيفه قليله وبتاخد انسولين فالموضوع بالنسبه لنا احنا ماشيين على علاج نظام بقى ايه احتمال جايز شوف كده يعني جرب نظام الشغل اللي هو بيبقى يعني العشوائيات ده مش هيبقى العشوائيات في مبانينا وفي حياتنا وكمان في فكرنا ما ينفعش الناس كلها بتطلع قدام واحنا مصرين نرجع لورا لو سمحت يا محمد دكتور سكر تروح له بقول لك دكتور سكر متخصص في السكر يظبط لك الامور اولا انت تاخد انسولين غلط من الاول حته إنك تاخد Mixtard مرتين مره قبل الفطار ومره قبل الغداء على اساس انت ما بتعشاش لا يجوز ال Mixtard عشان يتاخد لازم وبقولها لازم فطار وغدا وعشاء ومواعيد اكل ثابته اللي انا بقوله ده مفيش فيه هزار انا مش بقول كلام من عندي انا بتكلم على اسس علميه لان ال Mixtard ده خليط من نوعين انسولين فلما بدي انسولين من بره بظبط جرعه الانسولين بظبط مواعيد الانسولين على النظام الغذائي اللي سعادتك ماشي عليه او بمعنى ادق بظبط لك نظام حياتك على الانسولين اللي بديهولك فاذا انت اصلا ما كنتش هتقدر تمشي على فطار وغدا وعشاء ومواعيد ثابته يبقى ال Mixtard مش هينفع معاك والكلام ده مش Mixtard بس اي انسولين خليط Mixtard او Humulin 70 30 او NovoMix او Humalog Mix انا بتكلم اهو كل الانسولين الخليط اللي في السوق ما ينفعش تاخد الانسولين ده مره فطار ومره غدا والعشاء ما تعشاش ما كانش ثلاث وجبات والوجبات دي لها مواعيد ثابته يبقى هذه الطريقه هتفشل معاك في ضبط السكر طب واعمل ايه لا مفيش مشاكل خالص هنديك طريقه اخرى بالانسولين برضو نظبط لك السكر دلوقتي الامور بالنسبه لنا سلسه دكتور السكر ما هو الا ترزي بيفصل للعيان العلاج بتاعه على حسب ظروفه والا كنا عملنا كل المقاسات واحد لا كل عيان برضو له ظروف حياته وظروفه الصحيه على حسب ظروفه الصحيه بنقول له احنا عايزين نوديك سكر كام او نوصلك للارقام قد ايه وبنحدد لك الخريطة العلاجية او بنفصل لك الخريطة العلاجية التي تتمشى مع هذه الظروف استاذ محمد لو سمحت بعيد تاني روح لدكتور سكر ظبط لك السكر لان النظام انت ماشي فيه كله من اوله مش مظبوط الحقيقه ام حسين بنتكلم 15 سنه عندنا سكر سكر عالي و400 وشويه صايم وبعدين خدنا علاج ولا حاجه في عندنا قاعدة سخيفة كده بتقول ان العيان يعني من خمس لسبع سنين البرشام ما بيجيبش معاه نتيجة بعد كده وهحتاج له انسولين لما يكون حضرتك بقالك 15 سنة عندك سكر فواضح ان انت بقالك على الاقل خمس ست سبع سنين سكرك مش مظبوط على الحبوب اللي بتاخديها وبالتالي المفروض تاخدي انسولين لا انا مش هاخد انسولين هي العملية مش عملية اختيارية انا مش بخير العيان بقول له خد او ما تاخدش ده علاج الانسولين مش مرحلة متأخرة من طرق العلاج مش معنى ان عيان بياخد انسولين يبقى حالته الصحية سيئة وبناء عليه اديته انسولين لا بياخد حبوب لها فترة معينة انها تديني اجادة في عملها وتديني شغل كويس وتطلع لي سكر مظبوط وبعد كده التأثير بتاعها بيختفي او بيقل فبضطر ان انا اخش بحاجة تانية فالانسولين وسيلة علاجية ناخد اتصال السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا دكتور اهلا بحضرتك الله يخلي حضرتك منور الدنيا كلها يا جميل ربنا يحفظك ربنا يطمنا على سعادتك يا رب الله يحفظك انا دلوقتي بقالي حوالي تسع سنين عندي سكر تمام وباخد آه، ايماريل 2 مللي وكلوكوفاش بعد الاكل آه، حبايه واحده اه كلوكوفاش جلوفاش كام 500 ولا 1000 لا 500 حبايه واحده برضه حبايه واحده بس.
تمام بعد الفط... قبل الفطار وقبل الغداء اللي هو ايه الايماريل والكلوكوفاش لا يعني اماريل مره قبل الفطار ومره قبل الغداء مرتين في اليوم Amaryl تمام تمام وال Glucophage مرتين برضو امتى وامتى يا حبيب قلبي امتى وامتى قبل الف... بعد الفطار وبعد الغداء Glucophage okay ماشي سكرك كام آه، سكري يعني يبقى يبقى ساعات حلو وكويس وزي الفل كام يعني يعني 110 قبل الفطار آه، بعد الفطار آه، 190 مم.
200 ماشي آه، احيانا بقى يا دكتور على ما اتغدى السكر ينزل مني 70 60 بعد الغداء لا قبل الغداء قبل الغداء اه تمام آه، آه، اجي بالليل اخاف اتعشى امم اكل ف- حته فاكهه كده ولا حاجه وبعدين اخد وراها كلوكوفاج اه اقوم بالسكر يبقى مظبوط تمام اليومين دول يا دكتور في تنميل في دماغي وتنميل في الاطراف تمام والسكر مظبوط
عندك كام سنه يا أستاذ عصام انا لسه صغير يا دكتور عندي بتاع حوالي 36 سنه طيب ده انت لسه شباب يعني اه بس بس كبرت وبنزل في الوزن يا دكتور طيب عملت سكر تراكمي ع- بعملها كل يعني اربع شهور خمس شهور بيطلع كام؟
يطلع مظبوط برضه مش كتير يعني مش عالي قوي يعني كام يعني
يعني يوم ما يعلى خالص يبقى 230 290 لا لا السكر التراكمي لا ما ما اللي هو عملتش 7% يعني.
8% كده لا ما دي ما بقالي فتره ما عملتهاش دي ما عملتهاش اه حاضر ليك سؤال تاني ربنا ما يحب وبنزل في الوزن يا دكتور حاضر ربنا يخليك لينا يا رب ربنا يحفظك شكرا يا فندم اشكرك جدا سلام عليكم مع سلامة الله فانت يا محسن آه، كده احنا سكرنا مش مظبوط اولا الانسولين زي ما اتفقنا ناخد انسولين ما نخافش يظبط السكر دلوقتي انت ما تقولي ايه يا دكتور انا بسالك على الامساك ايوه ما انا بقول لك المقدمه دي عشان اقول لك على الامساك دلوقتي السكر اللي عندك اللي مش مظبوط بيعمل لنا امساك كتير جدا يبقى عنده امساك يقول لك انا مش عارف من ايه سكرك مش مظبوط السكر الغير مظبوط بيعمل لي امساك وبالتالي ظبط السكر هيعدل لك الامساك ناخد اتصال تاني السلام السلام عليكم ادهوني طيب
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ازيك يا دكتور اهلا فين لو سمحت يا دكتور آه، حماتي يعني السكر دايما بيبقى عالي كام يعني يعني ما بيطلع 360 342 كده ما بيقلش عن كده ده صايم ولا فاطر ولا عشوائي لا عشوائي يعني بعد الفطار كده مثلا بساعتين تمام
فدايما بيبقى عالي ومأثر عليها بقى يعني صباحا ما بتقدرش تمشي على رجليها جامد ودايما الضغط بيبقى عالي معايا تمام تاخد علاج ايه
بتاخد علاج اسمه ديما ديما مياكور ماشي كام حبايه بتاخد واحدة الصبح واحده الصبح اه هي عندها كام سنه 60 والسكر بقى عندها كام سنه يعني ممكن سنتين كده الصبح لسه قريب يعني اه حاضر يا حاضر من عينينا الاثنين شكرا يا دكتور اشكر حضرتك سلام.
فام حسين خلاص كده نظبط سكرنا الامساك هتعدل حته ثانيه برضه عايز اقولها بالنسبه لل Diamicron اللي باخد Diamicron ال MR سواء ال 30 او ال 60 هذا الدواء بيتاخد مره واحده في اليوم انا باخد حبايتين مع بعض قبل الفطار او قبل الغداء حسب دول ما اقول لك بس هم بيتاخدوا مع بعض لكن حته بقى ان احنا نقول ايه اصل انا خايف احسن يبقوا تقال هاخد واحده الصبح وواحده بالليل ساعات كتير جدا بشوف الروشته الدكتور كاتب العيان مثلا حبايتين قبل فطار الصبح العيان من نفسه مشكورا يسال صديق ولا حاجه ويتصل بصديق يقول له خلاص طب ايه احسن كده هيبقوا تقال عليك هيهبطوك خد واحده في الفطار وواحده في العشاء طب وانت مالك انت يعني ح- يعني انت اصلا بتقول الاستشاره الطبيه بناء على ايه بتضر صاحبك ليه الدكتور كتب لك حاجه النوع البرشام ده الناس اللي عملوه ما ي- بيتاخد مره واحده في اليوم عشان تبقى النتيجه بتاعته والديناميكيه بتاعته في الدم جوه ماشيه بشكل منتظم ما حدش يغير الكلام اللي الدكتور كتبه لك الدكتور كتب لك الكلام ده بناء على دراسات وحاجات علميه هو كتب لك عليها فمفيش ان احنا نالف من عندنا حاجات وننسبها اصل مش عارف مين قال لي فلو سمحتوا مهمه جدا فيا أم حسين روح الدكتور بتاعك هي لو انت سكرك بقى هنشوف صايم كام وفتره كام ومين السكري هنحتاج انسولين ناخد انسولين خليك الزيت يبقى احسن من كده ان شاء الله الحقيقه مدام اسراء بالنسبه لسكر الحمل سكر الحمل لما بيجي لمريضه او لشخص واحده ست حامل ما عندهاش سكر نقول ده مؤشر احتمال سكر يظهر بعد الولاده ممكن بعد اربع خمس سنين يظهر يعني بنقول ان هو ده مؤشر ان ممكن يجي لك السكر فانت لازم تحترسي ان ممكن يجي لك السكر في اي وقت طب احترس ازاي زي ما انت ماشي كويس قوي هنحلل صايم فتره كل فتره ونعمل هيموجلوبين سكري كل فتره عشان نبقى عارفين بس احنا سكرنا ماشي ازاي عشان نبقى ماشيين في الاتجاه الصح واقول ارقام تاني لان برضو كان في ام مشروب بتسالني على السكر رافه ازاي هنقول ارقام السكر الشخص اللي ما عندوش سكر الصايم اقل من او يساوي 100 الفاطر اقل من او يساوي 140 يبقى الصايم اقل من 100 فاطر اقل من 140 انت ما عندكش سكر طب الشخص اللي عنده سكر الصايم اكتر من 126 والفاطر اكتر من 200 ده الشخص اللي عنده سكر طيب الشخص اللي هو ولا 100 ولا 126 ده يبقى ايه هنقول لك حالا دلوقتي بس هناخد اتصال السلام عليكم
الو استاذ محمد اتفضل
طيب السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته والله انا في كبد عندي وعندي السكر بيرتفع معايا ل 200 250 تمام
آه، فيروس سي تمام وباخد انسولين وبرضه ما- يعني بينزل بسيط قوي بس باخد ال 50 آه، آه، 50 وحده الصبح بس الصبح بس Mixtard وبالليل مفيش يا استاذ محمد نعم 50 بس الصبح اه نعم بالليل مفيش لا لا ما فيش الصايم بيبقى كام
آه، الصايم آه، 120 120 ايوه حاضر ليك اي سؤال تاني
لا شكرا جزيلا اشكر حضرتك جدا وسلم
فكده هو احنا بنتكلم اللي هو بقى سكر الصايم بتاعه ما طلعش 100 طلع يعني ايه مش 126 طلع 115 طب دلوقتي هو ولا حصل ما عندوش سكر تحت 100 ولا حصل اللي عنده سكر 126 او واحد تاني عمل فاطر طلع 170 ولا حصل 140 فيما تحت اللي هو ما عندوش سكر ولا حصل اللي فوق ال 200 اللي عنده سكر هو ده اللي احنا بنسميه ما قبل السكر هو pre-diabetes او pre-diabetics هم ما قبل السكر المرحله اللي قبل السكر وقلنا الكلام ده مرارا وتكرارا بس نقوله تاني عشان الناس الجديده ممكن تشوفنا تعرف اشخص ازاي سكر دي الارقام اللي بنشوفها ومعاهم بقى الهيموجلوبين السكري الشخص الطبيعي هيموجلوبين سكري اقل من 6 الشخص الطبيعي الهيموجلوبين السكري اقل من 6 اكتر من 6 يبقى احنا كده مش شخص طبيعي احنا عندنا فيه مشكله لازم نظبطها طب اللي عنده سكر بقى اظبط الهيموجلوبين السكري بتاعه بكام يوصل معايا لحد كام على حسب حالته لو واحد ما عندوش حاجه خالص هو السكر بس صحيا زي الفل باستثناء ان هو في عنده السكر بنحاول نظبطه لحد ستة ونص ستة مفيش مشاكل لكن لو عنده امراض اخرى وعوامل اخرى بنحاول نظبطه اعلى من كده شوية السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا حاجة حضرتك يا دكتور اهلا بحضرتك معاك الحاجة راوية لو فاكرني من شهر كنت اتصلت بحضرتك وقلت لي بعد ال بعد ال المكالمة هديكي النمرة و- وانظم لك السكر تمام.
انا اللي سكري ملخبط على الاخر وعامل لي كل المضاعفات تمام وانت خدت النمره ولا ما خدتهاش المره اللي فاتت نعم المره اللي فاتت اخدت النمره ولا ما اخدتهاش ما خدتهاش لا طب قبل ما تقفلي خد النمره من الكنترول ماشي وكلميني بعد الحلقه تاني عينيا الاثنين حاضر طيب الله يبارك لك يا على عيني، دكتور على طب عيني.
لو سمحت عندي سؤال تاني اتفضلي يا فندم بنتي عندها ك- يعني كانت عايزة تعمل ريجيم وكده فراحت للدكتور اللي بينظم لها فقال لها اعملي لي تحليل سكر كويس عملت ال- السكر فطلع النسبة 108 تمام فقال لها اعملي لي سكر تراكمي كويس عملت السكر تراكمي طلع 5 وثمانية من عشرة كويس
اللي هو خ- 45 من 100 فما مش عارفة أنا الوقت دي عندها سكر ولا ما عندهاش ولا إيه حاضر حاضر يا حاج العين الاثنين حاضر الله يبارك لك يا دكتور ربنا الله يحفظك.
يخليك مع الف سلامه طيب عشان بس كده احنا ما نلخبطش فقلنا العيان اللي هو ولا هو 100 ولا 126 او من 140 لحد 200 ده بنسميه ما قبل السكر ولازم نتعامل معاه وما نسيبوش في هذه المرحله دول كده خلاص ناخد بقى آه، ام شروكه بتتكلم على والدتها آه، احنا قلنا ان العيان لما يكون عنده سكر او بدا يجي له سكر النهارده وهو سكر من النوع الثاني اللي هو بنقول عليه اللي بياخد حبوب معنى كده ان 50% من خلايا البنكرياس فقدت يعني السكر من النوع الثاني بيظهر لما جسم العيان يفقد 50% من الخلايا بتاعه البنكرياس بتاعته وبيحصل فقد سنوي لنسب تانية من الخمسين في المية اللي فاضله بمعنى ايه النهاردة انا جالي السكر فعندي خمسين في المية من خلايا البنكرياس بعد سنة الخمسين في المية مش هيفضلوا خمسين هيبقوا ستة واربعين في المية سبعة واربعين في المية بعد سنة تانية هلاقيهم اربعة واربعين بعد وهكذا مقصود بالكلام ايه ان كل سنة عدد خلايا البنكرياس عند مريض السكر بتقل وبالتالي البرشام اللي انا كنت بديه النهارده للعيان عشان يجيب معاه نتيجه بعد شويه هرفع الجرعه بعد شويه هدخل معاه نوع تاني لان الخلايا بتاعه العيان بتقل لحد ما اوصل لمرحله ان خلايا البنكرياس العدد بتاعها غير كافي انه يخرج كميه الانسولين اللي جسم العيان محتاجها وفي هذه المرحلة بقول للعيان شكرا انا لازم اديك انسولين اكمل على النقص الانسولين اللي عندك من جوه اكمل انسولين من بره اديهولك عشان نظبط السكر خدنا ماشيين كده احنا بالتسلسل ده كويس قوي اهو طب عيان دلوقتي جه واديته انسولين الخلايا البنكرياس اللي كانت عنده اتدمرت وانتهت هترجع تاني الاجابه معروفه يبقى معنى كده ان انا اللي خد انسولين المفروض ان هو بيكمل على الانسولين لا اصل انا خايف من الشكشكه ناخد بقلم هو بصراحه السرنجات دي غير ادميه غير ادمي ان انا اجيب مريض اديله كل يوم على الاقل شكتين انسولين بالسرنجه المفروض قلم انسولين ندي بيه العيانين لكن السرنجات دي يا ريت تتلغي خالص ان هي غير ادميه بكل المقاييس فممكن حضرتك تجيبي لوالدتك آه، قلم انسولين تاخد بيه واحد دلوقتي من الساده المشاهدين يقول لي لا يا دكتور انت الكلام كده مش مش مظبوط ده انت قبل كده جيت لك واديتني انسولين ورجعتني على البرشام تاني ازاي بقى يبقى الكلام كده متلخبط اقول لك لا لو انا عندي عيان دلوقتي ماشي على حبوب وجه الاستجابه مش واضحه معايا كويسه بوقف مباشره وبدي انسولين هنا اللي بيحصل ايه بقى في فرق هي خلايا البنكرياس اللي عندك انتهت تماما ضمرت ماتت ولا تعبانه ايه الفرق بينهم هقول لك حالا دلوقتي السلام عليكم مدام ايناس اتفضلي ايوه
اتفضلي يا فندم سلام السلام عليكم يا وعليكم دكتور.
السلام ورحمه الله وبركاته لو سمحت عايزه رقم حضرتك الخاص هنا الاثنين.
علشان اجي العياده لان انا تعبانه وعايزه حضرتك استشير حاضر يا حاج ممكن حضرتك تاخديه من الكنترول قبل ما تقفلي مدام سحر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا دكتور اهلا بحضرتك يا فندم أنا عندي سؤال عن والدتي يا دكتور من فضلك اتفضلي هي عندها السكر وكانت بتاخد آه، ال- بديل الأميريل بتاع التأنين ماشي 2 مللي ماشي بس ز- آه، فجأة لقيت السكر عالي معاها جامد كام يعني ر- آه، وصل ل 250 260 تمام راح الدكتور اداها الأميريل اللي هو ال- قال لها الأصل ده الأميريل الأساسي بتاعه الاصلي فمشيت على الأميريل ال 2 مللي برضه السكر عالي تمام
بعد كده بقت تاخد 4 مللي السكر دلوقتي وصل 160 عشوائي ماشي مع العلم انها جالها ضغط آه، قريب آه.
وهو بقاله خمس سنين عندها السكر تمام وقبل كده كان جالها من فتره والسوق الدكتور قال لها ده سكر زهل وما بتاخدلوش علاج لكن دلوقتي بقى لها خمس سنين بتاخد العلاج بتاعه متواصل حاضر ايه مع بقى السؤال دلوقتي صح بتحس بوجع في الرجل يا دكتور وتنميل برضه
تمام حاضر اجاوب ماشي.
سؤالك حالا دلوقتي ماشي نكمل الكلام عيان اللي هو كان سألني السؤال في السيرة وانا سمعته خد برشام وبعد كده وقفت اديت انسولين وبعد كام شهر سنة سنتين رجعته برشام تاني ده متناقض تماما مع اللي انا قلته دلوقتي ان العيان المفروض خد برشام وقفنا خدنا انسولين الخلايا عنده مش هتنفع ترجع تاني على برشام ايه الكلام اللي مش جايب صح ده بقى لو انت لحقت خلايا البنكرياس وهي لسه في حالة الارهاق ما ماتتش واديت انسولين بسرعة دي بتحافظ على خلايا البنكرياس بتحافظ على الخلايا بتاعت البنكرياس ممكن في بعض الاحيان هذه الخلايا دي انا ما شفتهاش بعينيا لكن انا بقولها لكم كحاجة experience كخبرة اكلينيكية انا مكتسبها من العيانين بتوعي من العيادة اللي بيحصل ايه ان العيان ده بيجري بلحقه بسرعة وقف حاضر خلي بالكم من دي وقف برشام وهديك انسولين بيقول لي حاضر مش اديني فرصه تانية معلش عشان خاطري اصل لو خدت انسولين هتعب اصل فلان خد وحصل له معل... اللي انتوا سامعينه واللي انتوا اصلا بتقولوه وقفنا برشام وادينا انسولين بلاقي العيان ظبط معايا بعد شويه الاقي بيجي له هبوط اقلل الانسولين برضه بيجي له هبوط انا بيقلل الهبوط بيجي له ازاي انا قللت الانسولين وبيجي له هبوط معنى كده ان عنده مصدر تاني للانسولين في جسمه او طلع تاني نسبة انسولين هي اللي مهبطاه اقلل ما زال فيه هبوط معنى كده ان البنكرياس بيطلع من جوه انسولين بدا يتحسن وهنا في بعد لما بوصل لجرعه معينه من جرعه الانسولين ممكن بوقف ودي العين حبوب لكن اللي هو بقى الكلاسيكي بتاعنا ان هو ايه العيان عندنا بيتاخر في اخذ الانسولين ممكن خمس ست سنين يكون الخلايا بتاعته خلاص انتهت فما اجي اديك النهارده انسولين بعد المحايلات وات- والواحد يترجى وعشان اللي انتوا كلكم بتشوفوه وتلاقي العيان جاي يعيط واللي بيقع في الارض لا انسولين هاخده هموت وانا اصلا انا بتشائم الحقيقه من الانسولين ما اعرفش يعني ايه تشائم الانسولين لا انت لو ماشي صح وسمعت كلام دكتورك صح دكتورك بتاع السكر صح مش عايزين برشام مش جايب نتيجة وقف ادي انسولين ماشي معاه ممكن ارجعك تاني ده بعض الدول بره بيروح مدي العين ايه شوية برشام وشوية انسولين فترة برشام وشوية انسولين من الاول فالعيان بيقعد معايا فترة طويلة جدا ماشي على هذا النظام فحته مدام شروق ام شروق ان انت تتكلمي انت رجعيها تاني برشام عشان غلط لا صعب جدا وبالاخص انا بقى 13 سنه قعدت 10 سنين على برشام وانا اشك ان اخر 3 4 سنين وهي ماشيه على برشام ان سكرها ما كانش مظبوط الاستاذ عصام عندك واحد اثنين ثلاث مشاكل اول مشكله ال Amaryl زي ما قلنا من شويه على ال Diamicron MR بيتاخد 1 dose جرعه واحده برضه هنا الامريل بيتاخد جرعه واحده هتاخد 4 مللي اديهم لك جرعه واحده هتاخد 2 جرعه هم مره واحده حته انا اقسم ده عشان ال- ال- اللي هو الوجبات في برشام معايا بيشتغل 24 ساعه يعني في بعض برشام من العين حبايه بيشتغل معايا 24 ساعه سواء بقى اكلت ما اكلتش هو شغال فبالتالي احنا مش عايزين نربط تملي تملي بشوفها حتى في العياده ان المريض يقول لك انا بربط البرشام بال- بال- بالاكل مش كل البراشيم بتربط بالاكل فانت اول مشكله عندك هي ان تاخد ال- ال Amaryl على مرتين ناخد السؤال الاول السلام عليكم الحاجه فوقيه السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله ازيك يا دكتور اهلا بحضرتك ممكن بس اخد تليفون حضرتك الخاص حاضر يا فندم حضرتك ممكن تاخديه من الكنترول قبل ما تقفلي دي اول غلطه عندك يا استاذ عصام الغلطه الثانيه ان تملي بتعتمد على التحليل السكر الصايم والفاطر و110 190 بالنسبه لنا مش حلو سنك صغير ما عندكش حاجه غير السكر انا عايز السكر يبقى 100 110 صايم مقبول بس الفاطر يبقى 140 150 طب ايه بقى التاني لازم تعمل لي سكر تراكمي او هيموجلوبين سكري اعرف انت مظبوط ولا لا ما جايز السكر ده بيبقى الصبح بس 100 190 وبعد كده بيحصل فيه تغيرات زي بتحصل معاك تقول لي ساعات 60 وساعات بيعلى فاحنا دلوقتي مطلوب منك ان انت تعمل سكر صايم وفاطر ونشوف اخبارك ايه ساعات لما بلاقي العيان كده طول النهار مذبذب معايا السكر بيطلع وينزل 60 و300 وحاجات زي كده بنقول له اعمل تحليل السباعي لو قبل وبعد وقبل وبعد وقبل وبعد قبل كل اكله وبعدها وقبل النوم عشان نتاكد سكرنا ماشي ازاي ام هاجر السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا دكتور اهلا مع حضرتك يا فندم اتفضلي الله يكرمك كنت عايزه حضرتك بس اسالك سؤال عن- بخصوص والدتي اتفضلي آه، امي عندها السكر بقى لها يجي 11 سنه تمام آه، دلوقتي و- و- وصلنا لمرحله دلوقتي ان السكر مش عايز ينزل بالبرشام هي بتاخد اميريل 4 مللي تمام.
وزيدوفاج مرتين في اليوم وبالامرين مره مره واحده مرتين لا مره واحده الاميريل تمام آه، حضرتك اخر مره عملنا لها تحليل كان 280 فاطر
200 وكم و80 فاطر اه وصايم مش متذكره الحقيقه ال- الصايم تمام آه، هي المشكلة دلوقتي حضرتك يا دكتور احنا عايزين نفهم هو بيعمل ايه السكر في الأعصاب ان والدتي رجليها يعني تعبانة جدا آه، بتورم وبتبقى مثلا آه، يعني بتفضل ت- تقطع فيها جامد وبتقدرش تمشي بيها حاضر كنت عايزة افهم ايه يعني بخصوص الأعصاب بيعمل ايه في الأعصاب حاضر وحضرتك برضو اعمل ايه ان السكر يعني ينزل عينيا الاثنين حاضر هقول لك حالا على سؤالك ماشي جزاك الله كل خير وجزاك ربنا يخليك السلام عليكم.
سلام الله وبركاته ام وائل السلام عليكم ايوه اتفضلي يا فندم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
اتفضلي سامعك لو سمحت انا حللت سكر من قيمه شهر كده فطلع صايم آه، 120 وفاطر 171 تمام
وبعدين حللت بعدها بشهر طلع صايم 138 وفاطر 193 ماشي وداخلة على عملية قسطرة قلب يوم 25 خمسة فعايزة أعرف أنا مريضة سكر ولا إيه بالظبط حاضر اي سؤال تاني يا مدام ام وائل شكرا يا فندم اشكر حضرتك مع السلامه شكرا
طب نجاوب يا جماعه فكده يا استاذ عصام انت كده هنحلل ونشوف اخبارنا ايه حته التنميل اللي بيجي لك ده ده مؤشر برضه ان سكرك احتمال ما يكونش مظبوط وهو ده عامل تنميل لان طبعا السكر ما يكونش مظبوط بيعمل التهاب في الاعصاب بيعمل لي تنميل مدام نوال طبعا انا بشكرك ان انت بتسالي على حماتك يعني ده كويس قوي آه، سكرها 360 ده عالي فطبعا لازم الزلط هيبقى لها سنتين بس سكر مش كتير فبس لازم سكرها يتظبط فانت معلش تتوجهي لاقرب دكتور سكر جنبك يظبط لها السكر سواء ان احنا هنعدل الجرعه بتاعت الدماكرون اللي بتاخدها او هنضيف معاه حاجه على حسب ما هو هيشوف لان احنا المفروض بنوصف العلاج حسب حاله العيان الصحيه يعني برضو دي عشان برضو في بعض الناس مش فاهماها كويس الناس فاكره ان السكر ده شويه ارقام الو يا دكتور السكر بتاع 200 و300 اخد ايه لا طبعا ما ينفعش لان حتى لما هم عملوا بره المسودات العلاجيه يقول مثلا ادي العيان اول مرحله من مراحل علاجه ادي ميتفورمين اللي هو زي السلوفاش او الجلوكوفاش ادينا له خلاص طب ما جابش معاه نتيجه بعد ثلاث شهور او ما وصلنيش اللي انا عايزه ضيف عليه اضيف ايه بقى اي نوع تاني يتضاف ايه ده اي نوع اي نوع طب امتى ادي النوع الاولاني وامتى ادي النوع ده وامتى ادي ده لا انت تدي بقى كل نوع من دول حسب العيان بتاعك العيان بتاعك لما انت كشفت عليه وشفته شفته مستاهل او محتاج انهي نوع علاج مش مجرد ارقام عشان كده بقول لك يا ريت تروح للدكتور يظبط لك الارقام بتاعتك حاج محمد سكر مع كبد طبعا احنا مره قلنا حلقه على السكر مع الكبد سكر مع الكبد عايزين نخلي السكر بيبقى اعلى شويه من الطبيعي هيبقى مثلا السكر الصايم آه تقريبا هيبقى 120 125 بنقبله الفاطر لحد 180 190 بنقبله بالنسبه لمريض الكبد ليه برضه لان احنا نتملي مع مرضى الكبد او مرضى القلب بنخلي السكر اعلى شويه من الطبيعي اللي احنا عايزينه عشان لو حصل والسكر وطي معاك شويه ما يوصلكش مرحله الهبوط دي حاجه الحاجه الثانيه انت تاخد انسولين مره في اليوم قلنا وبنعيد المفروض ال Mixtard او الانسولينات اللي هي بيبقى خليط بتتاخد مرتين في اليوم الا اذا تحتها 50 خط الغالبيه العظمى من المرضى مش هينفع معاهم الانسولين غير مرتين في اليوم ولكن في بعض المرضى نسبة ضئيلة ضئيلة ضئيلة جدا ممكن ياخد مرة في اليوم الكلام ده غير مثبت في أي مجلة علمية أو طبية إن, إن ناخد Mixtard مرة واحدة في اليوم خالص بس أنا بقوله على مسؤوليتي الشخصية من خبرتي الإكلينيكية مع المرضى بتوعي ليه؟ دلوقتي أنا عندي سكر عايز أظبطه السكر عايز يتظبط ده أنت مطلوب مني إيه؟ اظبط لك السكر الصايم والسكر الفاطر والهيموجلوبين السكري لو وصلت لك العيان لسكر صايم وفاطر وهيموجلوبين سكري مظبوط ما تسالنيش انا كنت بديله الجرعه ازاي دي بتاعتي انا بقى عندي الحقيقه يعني نسبه من مرضى هي ضئيله جدا بس موجوده بياخد مره في اليوم بس دي ما حدش يعتمد عليها خالص ولا كاني قلتها بس عشان لو حد من الساده المشاهدين بياخد علاج من عندي وكده ما يقولش ان في لخبطه فانت يا استاذ محمد يا ريت اه توجه دكتور سكر يظبط جرعات احسن من كده الحاجه راويه بتتكلم على بنتها سكر الصايم 108 والفاطر آه sorry هيموجلوبين سكري 5.8 من 10 عندنا مشكله وهي بكررها وبقولها كمان للمعامل يا ريت نجيب احسن واغلى وانقى انواع التحليل بتاع الهيموجلوبين السكري عندنا في مصر لان الهيموجلوبين السكري الحقيقه عندنا بنشوف معامل بتطلع لنا نتائج غريبه جدا عيان سكره 300 بقى 3 4 شهور ويطلعوا لي 5 ونص واحد تاني سكره على طول ماشي كويس يعني في حاجات كده ايه غريبه شويه فلو سمحت هنعيد التحليل تاني يا حاجه راويه بالنسبه لبنتك سكر الصايم والسكر الفاطر والهيموجلوبين السكري ليه انك انت الهيموجلوبين السكري هنا ايه طالع طبيعي لكن الصايم فيه 8 زياده ولو ان دلوقتي في كام مؤتمر قريب بيقولوا احنا ممكن نخلي الصايم لحد 110 يبقى مقبول ماشي بس انا برضه خلينا في الامان قوي هنعيد سكر صايم وفاطر وهيموجلوبين سكري ونطمن على بنتك عامله ايه مدام سحر أه حته سكر زعل دي مش عايزين نقول الكلام ده يا جماعه انا جالي سكر عصبي انا سكر زعل اللي عندي يعني لو الزعل راح انا انا كده خفيت سكر عصبي لما العصبيه تروح انا كده خفيت الكلام ده يعني ايه اه العصبيه والزعل بترفع السكر للي عنده سكر بتجيب السكر للي عنده استعداد يعني ايه واحد عنده مرحلة ما قبل السكر وزعل شوية او اتضايق شوية هوب السكر بقى في السما يظهر عنده سكر اه لما زعلت جالي لا انت كان عندك سكر اصلا ولما زعلت بدأ يخش مشاكل الا اذا بقى في بعض الاحيان واحد عنده مشاكل نفسية باستمرار فدي بتؤدي الى خلل هرموني عنده في الهرمونات اللي هي ممكن ترفع السكر فيعمل لي مشكلة فدي مدام سحر والدتك اقرب دكتور ان كده طبعا في عندي في التهاب في الاعصاب الطرفيه هل في علاقه بين الاثنين علاقه وثيقه جدا انا شخصيا كمريض متخصص في السكر اكتر حاجه بعاني انا منها مع المرضى السكر اللي بيجولي التهاب الاعصاب الطرفيه لان التهاب الاعصاب الطرفيه بسبب السكر بيبقى سخيف جدا بالنسبه للمريض وبالنسبه للطبيب لان العلاج بتاعه كله ندي ده ندي ده ندي ده والنتيجه ما تبقاش 100% غالبا بس بنحاول مع العيان فيا ريت مدام سمر مدام سحر تروحي والدتك لاقرب طبيب سكر يظبط لها السكر ان كده مش مظبوط ام هاجر برضه بالنسبه لوالدتها كانت بتسالنا برضه سكر والاعصاب وقلناها 11 سنه سكر خلاص غالبا محتاجه انسولين سكرها عالي وبتاخد 8 4 مللي جلوكوز مرتين في اليوم كده هي المفروض محتاجه انسولين الموضوع بالنسبه لنا مش اختياريه ده طرق علاجيه فلو سمحت يا ام هاجر والدتك توديها اقرب دكتور سكر يغير الحاجات دي كلها ويبدا يدي انسولين بدل البراشيم تاخدها وساعات بندي جرعه مده سنه كده جرعه انسولين واحده مع الحبوب اللي بتاخدها لحد ما نشوفها تعمل معانا ايه ام وائل بتقول لي ان سكرها 120 170 او 140 190 انا عندي سكر ما عندكيش والله بالنسبه للارقام بتاعتك الاولانيه دي نقول ما قبل السكر الثانيه نقول سكر يعني ال 120 صايم يعني بين 100 126 الفاطر 170 بين 140 وبين 200 ده ما قبل السكر التحليل الثاني اللي عملتيه بعدها 138 صايم ده سكر 191 فاطر ده ما قبل بس كده خلاص ما بقاش في مقابل طبعا طالما في واحد سكر يبقى كده في سكر فانت كده عندك سكر اه مش عالي قوي بس فيه سكر فالمطلوب منك هتعيد تحليل تاني سكر صايم وفاطر وهيموجلوبين سكري عشان نبدا نظبط طب هل الارقام دي تعوقني ان انا اعمل قسطره والله لو الارقام دي كده هوت مش مش عاليه قوي ان هي ممكن اقلق منها في حته انا اعمل قسطره ولا لا واعملي قسطره وربنا يشفيك ويعافيك باذن الله للاسف الشديد انا ما اتكلمش عن موضوع الحلقه كمعظم الاوقات في عجاله في دقيقتين واتمنى الاستاذ محمد يدينا كمان دقيقتين من عنده كده يعني كادوه العلاج الآمن بالنسبة للإنسولين الأنواع الجديدة هي الأأمن من الأنواع القديمة يعني ال analog اللي هو نازل اللي هو بسميه ال NovoMix أو ال Levemir أو ال Humalog Mix أو ال Lantus أو ال Humalog العادي وال NovoRapid اللي هي الأنواع الجديدة من الإنسولين دي أحسن من الأنواع القديمة في حتة إن هي إيه نسبة الهبوط مع العيان بتكون أقل ودي تهمني أنا كطبيب وتهمك أنت كمريض هي عيبها انها غاليه شويه لكن اي شخص يستطيع ان هو يجيبها او يمشي عليها افضل ليه بكتير وهنفرد لها حلقات تانية لان ده بقى هنتكلم بعد كده على رمضان واللي بياخد Mixtard ده هيصوم ازاي واللي بياخد Amaryl هيصوم ازاي و والى اخره وده كان كلنا نقوله بس قصه الامن في حته الهبوط بس لا انا عندي السكر في الطبيعي اي شخص ما عندوش سكر دلوقتي لو جه حلل سكر هتلاقيه فرضا طالع 100 مثلا بعد ربع ساعه هيطلع 110 بعد كام ربع ساعه يطلع 105 ايه يعني السكر ده العفريت ده هو سكر كده سكر طبيعته عند اي شخص حتى اللي ما عندوش سكر بيطلع وينزل طب اللي عنده بقى برضه بيطلع وينزل بس ال gap واسعه السكر اللي ما عندوش سكر بيتحرك بين ال 100 وال 140 ومتشكرين جدا لكن عنده سكر ليه بقى متحرك من 100 400 مثلا او 100 300 طالع نازل ده خطير جدا طب الانسولين اللي هو القديم ال traditional التقليدي والانسولين الجديد الغالي ايه الميزه الميزه عندي ان الذبذبات بتاعه السكر مع الانسولين الغالي اللي هو بيتحرك في حته كبيره بتضيق فبيحكم لي السكر في حته صغيره وبالتالي بيحافظ لي على نسبه السكر في حته صغيره فيظبط السكر احسن ويحميني من مضاعفات السكر يبقى القصه مش قصه هبوط بس ده قصه هبوط قصه تذبذب سكري مع مريض السكر اللي مش مظبوط سعدت بيكم جدا النهاردة وأتمنى أكون يعني ضفت أي حاجة للسادة المشاهدين وبعيد وبكرر تاني أنا لن أبخل أي مريض يحتاجني في أي حاجة بس رجاء من كل السادة المشاهدين اللي يتصل بيا يراعي برضو إن أنا تليفوني ده الشخصي فممكن ما ردش لو أنا مشغول ثانيا اللي يكون عايز حاجة يسألني في حاجة جوهرية أنا الاثنين لكن مش منطقي إن حد يسألني يقول لي آخد جرعة كام لأن أنا مش هقدر أوصف جرعة عن طريق التليفون أبدا في نهاية الحلقة أنا بشكر كل القائمين على هذا البرنامج وعلى هذه القناة وبشكركم جميعا وإلى أن ألقاكم في الحلقة القادمة أترككم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الصحة كنز لا يفنى والمسلم أولى ثروتنا